مع اقطع الفتحه ومع صوره ولا اخرج تقرأ.
اخرج صوره عاديه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف ثم أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا في كتاب الله جل وعلا ووقفنا في المرة الماضية عند سورة الأنعام ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في شرح كما قلنا من قبل مجمل لمعاني سورة الأعراف نحن بنتكلم في هذه السلسلة في معاني مجملة يعني إيه معاني مجملة؟ يعني كما يسميها أهل العلم بالتفسير الموضوعي لكتاب الله جل وعلا تفسير موضوعي يعني موضوع السورة ككل آه، المناسبة بتاعة النزول الأهداف الرئيسية للسورة وما إلى ذلك وسورة الأعراف التي نشرع اليوم الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى في دراستها هي سورة مكية ثاني سورة مكية في كتاب الله جل وعلا بعد سورة الأنعام والسورة تكاد تكون بأكملها سورة الأعراف تكاد تكون بأكملها عبارة عن قصص سورة الأعراف يعني أغلب السورة عبارة عن قصص قصص مختلفة قصص الأنبياء قصص الأمم التي كذبت قصص آه، بني إسرائيل المختلفة وما إلى ذلك فالسورة عبارة عن قصص وزي ما احنا عارفين يا اخوانا أن القصص في القرآن من أهم وسائل توصيل المعنى ربنا سبحانه وتعالى جعل القصص عنصر رئيسي في كتاب الله تبارك وتعالى مسألة القصص وأحيانا في ناس بتستغرب بتقول لك الله طب القصص دي بتتكرر يعني قصة آدم مثلا التي في أول سورة الأعراف جاءت من قبل مثلها في سورة البقرة أو في غيرها من السور سور قصة آدم وإبليس تتكرر وكذلك قصة بني إسرائيل وما إلى ذلك من القصص المختلفة من قصص الأنبياء صحيح في سورة الأعراف قصص جديدة لم تذكر من قبل زي قصة أصحاب السبت مثلا ذكرت من قبل طرف لها في سورة البقرة لكن تفاصيلها ما جاتش إلا في سورة الأعراف أو مثلا يعني كذلك قصة الذي آتاه الله جل وعلا آياته فانسلخ منها برضو لم تذكر إلا في سورة الأعراف لكن برضو في سور في قصص كثيرة جاءت من قبل وجاءت من بعد في مواضع أخرى فناس كتير تتساءل تقول لك لا طب هي بتتكرر ليه؟ يعني القصص اللي بتيجي كذا مرة دي قصة عاد تكررت كثيرا جدا قصة ثمود تكررت كثيرا جدا قصة مدين كذلك طيب ايه السبب اقول هناك عدة اسباب لهذه القصص ان تتكرر اول هذه الاسباب انها لا تتكرر اصلا يعني هي حقيقة الامر انها مش تكرار امال ايه كل سورة تأتي فيها قصة من قصص كتاب الله تبارك وتعالى تأتي في تركز على زاويه معينه من القصه ما تجيش كده كل القصص نسخه طبق الاصل من بعض لازم هتلاقي في اختلاف هذا الاختلاف يخدم المعنى الذي تناقشه هذه السوره فعشان نقدر نفهم قصص سوره الاعراف وايه الرابط ما بين هذه القصص لازم نفهم الاول ايه هو موضوع سوره الاعراف ايه هو موضوع سوره الاعراف سوره الاعراف يا اخوانا من اسمها يتبين الموضوع اسم السوره ايه الاعراف ايه هي الاعراف دي الأعراف دي يا أخوانا آه، عبارة عن موقف ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره في كتابه كله إلا في هذه السورة صحيح ذكر في سورة أخرى أن يوم القيامة يسمى بيوم التناد لكن تفاصيل النداءات اللي موجودة في آه، هذا اليوم العظيم يوم القيامة لم تذكر بهذا التفصيل إلا في سورة الأعراف يعني سورة الأعراف يا إخوانا الموقف المشهور الذي ورد في سورة الأعراف لما ربك سبحانه وتعالى ذكر الأنواع الثلاثة أنواع الثلاثة اللي بيبقوا موجودين يوم القيامة مين؟ أهل النار وأهل الجنة والنوع الجديد بقى النوع الذي سميت السورة باسمه اللي هو مين؟ أهل الأعراف أهل الأعراف دول يا إخوانا اللي هم بين بين اللي هم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لا دخلوا النار بذنوبهم ولا أيضا ذهبت بهم حسناتهم إلى الجنة ناس زي ما بيقول كده إيه ما اختاروش ما يقدروش إن هم يكون لهم موقف محدد في حياتهم فمكثوا على جبل يقال له جبل الأعراف وقيل هو سور بين الجنة والنار وفي بعض أهل روايات أهل التفسير أنه جبل يدعى بجبل الأعراف فضلوا واقفين على هذا الجبل وسميت السورة بهذا الاسم يبقى إذا لما نيجي نقف زي ما قلنا قبل كده مع اسم السورة لازم نقف يعرف أن اسم السورة متعلق بكل المواضيع التي جاءت في هذه السورة فموقف الأعراف ده يا إخواننا الذي جاء في سورة الأعراف له تعلق بكل القصص التي تأتي بعد ذلك ليه يا إخواننا لما تيجي تبص هو إيه موقف سورة الأعراف ده موقف الأعراف إن في ثلاث طوائف طائفة اختارت الضلال والعياذ بالله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم من فوقهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وذكر الله تبارك وتعالى عذابهم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وذكر الله الطائفة التي خلدت في النار والعياذ بالله دول ناس اختاروا بس اختاروا ايه؟ اختاروا خطأ كان له موقف في الحياة لكنه موقف باطل موقف مع الفساد والإفساد والعياذ بالله موقف مع التكذيب والكفر بالله جل وعلا الناحية الثانية على النقيض تماما الناحية الفاضلة الذين اختصهم الله جل وعلا بأن كانوا من أصحاب الجنة ربنا قال عليهم في هذا الموقف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين يبقى ده صنف أيضا حسب موقفه بس حسب إيه كان من أهل الحق اختار أن يكون مع الذين آمنوا والذين يعني إيه نصروا الحق وكانوا من أهله في الدنيا فجزاهم الله جل وعلا بأن كانوا من أهل الجنة في الآخرة الصنف الثالث ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وعلى الأعراف رجال في مجموعة كده من البشر واقفين في النص وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم كل طائفة من الطائفتين بيبصوا لهم عارفين اه دول أهل الجنة ودول أهل النار يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب النار أصحاب ونادى و... ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء أشروا بقى على أهل الجنة هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهل الأعراف إخواننا دول للأسف طائفة أنا أقول أن كثير منا وقع فيما وقعت فيه هذه الطائفة طائفة أصحاب الأعراف الناس اللي ما قدروش أنهم يختاروا الناس اه يخش جامع شوية ويخش برضه النادي شوية يروح مع الطائعين ويتعامل معهم ويبقى تستشعر أنه منهم وبرضه مع العصاة زيه زيهم فتتساوى كفة الحسنات وكفة السيئات في الميزان يوم القيامة والعياذ بالله فلا يذهب به لا إلى جنة ولا إلى نار يفضل ماكف كده هو على الأعراف لدرجة أن بعض أهل التفسير قالوا أنهم يمكثون طوال يوم القيامة يعني أنت عارف يعني إيه يمكثون طوال يوم القيامة دي؟ خمسين ألف سنة يا إخوان يبقى إذا أهل الأعراف واهم من قال أنهم لا يعذبوا هو لهم عذاب صحيح هو مش في النار صحيح هو مش في الجحيم هو جسمه مش بيتشوى لكن يكفي عذاب الانتظار عذاب كلمة شوف الكلمة لم يدخلوها وهم يطمعون شايف أهل الجنة ووصص عليهم بينعموا زي ما كان شايفهم في الدنيا كان شايف أهل الطاعة كان شايف أهل المساجد كان شايف الشهداء في غزة أسقط تبارك وتعالى أن تقبل شهداءهم كان شايف أهل الذين اتخذوا موقفا في حياتهم وعارفهم كويس لأن ربنا قال إيه يعرفون كلا بإيه بسيماهم الامر واضح والحلال يبين والحرام يبين عارف ان دول اهل الحلال ودول اهل الحرام عارف ان دول الذين اختاروا طريق الحق وهؤلاء الذين اختاروا طريق الباطل فعارفهم كويس جدا ولكنه ايه اثر الا يختار لنفسه ما قدرش ان هو يكون له ايه موقف في الحياه موقف ايجابي لا فضل شويه كده وشويه كده عياذا بالله تعالى ففضل تخيل عقابه انه يمكث طوال يوم القيامه شوف بقى هيقعد قد ايه ألف سنة ألفين سنة خمسة آلاف سنة خمسين ألف سنة الله تعالى أعلم الله جل وعلا لم يفصل في شأنهم أكثر من هذا وهذا كما قال أهل العلم فيه تحقير له إزاي؟ ما هو في الدنيا حقر نفسه ما كانش شايف ان هو له مبدأ ما كانش مختار لنفسه طريق حقيقي فكذلك لم يعلم أو لم يذكر صراحة في القرآن ولا في السنة إلى أي طائفة سينتمون صحيح أن جمهور أهل العلم يقولون أن مآلهم إلى الجنة ما داموا على أصل التوحيد لأن هم لو كانوا فيهم شرك كانوا خلاص من أول شيعوا راحوا على طول على النار لكن هم ما راحوش النار إذا فهم على أصل التوحيد فيعني قال جمهور أهل العلم أن مآلهم إلى الجنة لكن بعد إيه؟ بعد هذا الهوان وبعد هذه المذلة شوف أنا عايزك تحط نفسك كده يعني في هذا الموقف عشان تتقيه شوف كلمة لم يدخلوها وهم يطمعون ويكلموا اللي كانوا عارفينهم في الدنيا من أهل النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون بينادوا بقى الايه اللي اختاروا الطريق الثاني طريق الباطل والعياذ بالله ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء يشاوروا بقى على أهل الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله الرحمة اللي قلتم عليهم دول إرهابيين ودول متشددين ودول متنطعين ودول كذا وكذا وكذا هؤلاء الذين أقسمتم يا أهل النار أنهم لا ينالهم الله بالرحمة وبعدين يبدأوا يوجهوا كلامهم لمين؟ لأهل الجنة تاني يقولوا إيه؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يبقى الموقف ده يا اخوانا ما دام سميت السوره باسمه يبقى له علاقه وطيده جدا بكل مواضع السوره بعد كده ازاي زي ما قلنا سوره الاعراف عباره عن ايه الغالبيه المستحقه من السوره عباره عن قصص قصص الانبياء زي ما قلنا وقصص الصالحين وقصص الذين اتبعوا قومهم وقصص الانتكاس قصص الانتكاس كثيره جدا في سوره الاعراف قصص الانتكاس الذي قال الله عنه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيه؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتقون قصة انتكاس هذا الرجل اللي هنشرح قصته بالتفصيل إن شاء الله كذلك قصة انتكاس إبليس وردت أيضا زي ما احنا عارفين أن إبليس كان مع الملائكة كان قاعد معهم صحيح هو من الجن لكنه كما قيل في كثير جدا من الآثار أنه كان يعبد الله مع الملائكة فلما خاطبهم الله جل وعلا بأن يسجدوا لآدم قصة بتفاصيلها مذكورة في سورة الأعراف قال إيه؟ قال آه إلا إبليس لم يكن من الساجدين ما رضيش يسجد فربنا كلمه قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك مش أمرتك تسجدش ليه يبقى هو كان على طاعة لكنه بعدها إيه اختار طريق تاني قال لم أكن قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يبقى اختار كده طريق تاني اختار ألا يسجد فهذه قصة أيضا انتكاس يبقى هتجد قصص كثيرة جدا القصص كلها هتلاقيها على محور من الثلاثة اللي أنا قلتهم دول الثلاثة الذين ذكروا في هذا الموقف موقف الأعراف في أهل جنة وفي أهل نار وفي ناس إيه ما يقدرش يختار في ناس وقفوا في النص هذا الأمر عام في أغلب قصص سورة الأعراف عشان كده في آية محورية جدا في السورة قبل ما تبدأ القصص ربنا يقول إيه كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال شوف اهو من أول السورة فيه تقسيمهم كما بدأكم زي ما بدأتم في البداية بدأتم إزاي في قصة آدم وإبليس كما بدأكم تعودون فريقا هدى اللي هو مين سيدنا آدم ومن اتبعه من الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفريقا إيه حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون طيب تعالوا بقى نفصل في القصص المختلفة التي جاءت في سورة الأعراف ونشوف بقى الفوائد العظيمة التي جاءت فيها الصنف الأول زي ما قلنا الذي ذكر في موقف الأعراف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم الذين كذبوا الذين قال عنهم أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الصنف ده اللي هو صنف ايه اختار وقرر لكنه قرر قرارا فاسدا اختار طريق الباطل والعياذ بالله هنلاقي من أوله قصة إبليس زي ما قلنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أول منتكس علمناه في خلق الله تبارك وتعالى إنسان كان بيعبد ربنا سبحانه أو مخلوق بلاش إنسان كان يعبد الله تبارك وتعالى وكان يعني كما يقال في بعض الإسرائيليات كان يسمى بطاووس الملائكة من كثرة عباداته كان يعبد الله كثيرا جدا كما يقول بذلك بنو إسرائيل فإيه اللي حصل؟ لما ابتلي ابتلاء ابتدأت بقى إيه؟ ال- الرواسب اللي موجودة في القلب وأنه كان يعبد الله تبارك وتعالى لا لله لكن لأجل غاية دنيوية اللي هي إيه؟ المكانة أول ما بدأ يحس إن المكانة دي هتهتز عمل إيه؟ قال أنا خير منه بدأت حقيقة عبادته تظهر إن هو كان بيعبد عشان غاية تانية مش بيعبد موحدا لله تبارك وتعالى راغبا فيما عنده إنما كان يعبد إيه؟ رغبة في المكان فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبقى ربنا سبحانه وتعالى في قصة إبليس بيعرفنا أصول المعصية عايز تعرف إيه هي أصول المعصية شوف إبليس عصى ليه يبقى هتلاقي كلمة فما يكون لك أن تتكبر آه ده يبقى في كبر يبقى هو اختار الطريق ده كبرا ان هو ابى ان يكون في مقام في ظنه انه اقل من مقام ايه من مقام ادم مع ان السجود ما هوش والله تقليل في المقام ابدا انما السجود ايه زي ما ربنا قال ايه فاسجد وايه وارتقي ان الله تبارك وتعالى يرقي يفجد فاسجد واقترب ان الله تبارك وتعالى من سجد يقربه ويعلي مكانته دي مساله خطيره جدا يا اخوان مسألة أصول المعصية جاءت في قصة إبليس أولها في إيه؟ في الكبر وإيه كمان أنه قال خلقتني من نار وخلقته من إيه من طين عمل إيه عمل قياس بدأ يفكر ربنا سبحانه وتعالى أمرك أمر ينفع تفكر ينفع تقول ربنا أمرني بالأمر ده ليه ربنا سبحانه وتعالى يا رب انت قلت لي اعمل كده ولو انا ما فهمتش مش هعمل ابليس للاسف عمل كده عمل ايه قال انا خير منه ايه ثانيه قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون بدأ يعمل قياس مع النص قياس مع امر الله تبارك وتعالى فكانت النتيجه يا اخوانا النتيجه انه لعن ادم عليه السلام عمل معصيه برضه وربنا سبحانه وتعالى ذكرها لكن كانت معصيه مختلفه تماما عن هذه المعصيه ازاي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر معصية آدم قال إيه؟ فأذلهما الشيطان فدلاهما بغرور عمل معاهم خدعة يبقى آدم لما عصى الله تبارك وتعالى عصاه ليس عن سبق الإصرار والترصد زي ما إبليس عمل إبليس كان ينوي المعصية وقررها واعتقد هذه المعصية قال لا أنا خير منه يبقى أنا ما ينفعش أسجد له لكن آدم عليه السلام خدع خدعه ابليس زي ما ربنا قال فدلاهما وقبلها قال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وهو ده فرق يا اخوانا بين المستقيم على طاعه الله الملتزم وبين الفاجر العاصي الفاجر يا اخوانا هو مستمرئ المعصيه وشايف ان هو مش غلطان وشايف ان المعصيه دي طريق خلاص هو اتخذه في حياته لكن الإنسان الملتزم المستقيم على طاعة الله بيغلط برضه بيغلط مفيش إنسان ما بيغلطش مفيش إنسان ما بيعصيش كل ابن آدم خطاء لكن الفرق إيه؟ أنه حينما يخطئ فإنه لا يخطئ وهو مستكبر وهو ينوي بذلك أن يحارب الله جل وعلا وأن يخالف أمره إنما بيغلط إيه؟ ضعف بيغلط إيه؟ زلل بيغلط وهو كاره لهذا الخطأ وكاره لهذه المعصية وليس مستكبرا ومستمرئا لها وده فرق كبير جدا يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى يعلمه من خلال ايه قصه ابليس اللي هو اول منتكس واول معصيه علمنا عنها منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصص الكثيره جدا بتاعه الانبياء ذكر الله جل وعلا قصه نوح وقومه قصة عاد قصة ثمود وقصة قوم مدين وقصة قوم آه، لوط وقصة موسى وقومه قصص الأنبياء دول كلهم ذكرت في سورة الأعراف هتجد الصنف اللي بنتكلم عنه في كل قصة في كل قصة تلاقي كلمات شديدة القسوة يعني بعد ما نوح عليه السلام تلاقي كل الأنبياء يقولوا نفس الكلمة قال اعبدوا الله في سورة العرب تتكرر الكلمة دي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره كل مرة كل نبي يقول نفس الكلمة دي اعبدوا الله شوف الكلمة مالكش غيره مالكش طريق تاني ما ينفعش تختار اختيار اخر ما لكم من اله غيره يبقى ايه تحديد لكل نبي يذكره لقومه ما لكم من اله غيره يكون الرد بقى مر قوم نوح يقولوا ايه قال الملا وخلي بالك كل مره هتلاقي ايه قال الملا تحس ان في ايه في مؤامره تحس ان في ملا اجتمعوا وبيردوا الرد ده جماعه كلهم ناويين يردوا هذا الرد الفاسد مره يقول لك ايه من قوم نوح قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين قوم عاد يردوا بعد ما سيدنا هود يقول لهم ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يردوا يقولوا ايه انا لنراك في سفاهه شوف السب والقذف انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين ده قوم عاد طب قوم ثمود يردوا يقولوا ايه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه المؤمنين ردوا قالوا ايه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون شوف الإصرار يبقى دول برضه اختاروا بس اختاروا ايه؟ ان بالذي امنتم به كافرون عياذا بالله تعالى شيء خطير جدا قوم مدين يردوا على سيدنا شعيب بعد ما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم ايه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تقعدوا في كل صراط تعدون وذكر بقى كل التوجيهات العظيمه بتاعت سيدنا شعيب ردوا قالوا ايه لنخرجنك يا شعيب من أرضنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا مش هنقبل شوف ال- ال- الإيجابية في الباطل مش هنقبل إنكم تعبدوا الله مش هنقبل إنكم تتركوا ملتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين هتجبرونا على عبادة غير الله أو لو كنا كارهين وفي هذه الأيام نجد هذا واضحا اوعى تظن ابدا ان الاستضعاف الذي يمر به المؤمنون في كل مكان في العالم من اول فلسطين مرورا بالعراق لغايه افغانستان مرورا بالشيشان كل هذه المناطق اوعى تظن انه على ارض او على بترول او على حاجه من هذه ربنا قال السبب ايه؟ قال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا وما نقوا منهم الا ايه؟ اي يؤمنوا زي ما قوم لوط قالوها اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم ايه؟ اناس يتطهرون الطهاره الايمانيه والطهاره الحسيه هذا هو الذي يبغضه اهل الباطل فيك وهو ده اللي عايزينك ترتد عنه ولذلك الله تبارك وتعالى اخبرنا بذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه؟ يردوكم عن دينكم إن استطاع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أهو في كل قصة هتلاقي نفس المعنى بيتكرر ملاحظ أهل الباطل إيجابية رهيبة محاربة لأهل الباطل أهل الحق يقول لهم إيه لنخرجنك تدبر الآية لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا الحل الوحيد عشان يرضوا عنك ان انت ايه تبقى زيهم تبقى واحد منهم فقال ايه او لتعودن في ملتنا رد عليهم او لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله شوف تسليمه لمشيئه الله هو مش هيرجع لكن برضه يستثني لاثبات المشيئه لله تبارك وتعالى الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما افلا تعقلون فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة يبين جهد أهل الباطل وإن هم ما بيسكتوش وإن كل مرة أهل الحق يقول لهم أن يعودوا إلى الدين وأن يؤمنوا بالله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل مرة يكون الرد إيه إما سب إننا نراك في سفاهة إننا نراك في ضلال مبين وإننا نظنك من الكاذبين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين تلاقي إيه في حرب على أهل الحق في إيه إيه صد عن سبيل الله والعياذ بالله كذلك برضه فرعون لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف أن موسى عليه السلام بين له الآيات والعصا واليد والسنين والجراد والطوفان بدأت الآيات كلها التي سيقت على فرعون وقومه ذكرت في سورة الأعراف وبعد كده تلاقي كلمة ربنا سبحانه وتعالى عرفك بيها حقيقة أهل الباطل في كل الأزمان قالوا إيه؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قرار خدوه في حياتهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كذلك زي ما قلنا كل الأمم السابقة يبقى أنت بدأت تلاحظ أن القصص في سورة الأعراف عبارة عن حاجة من الثلاثة دول أول صنف اللي قلنا ده الذين قرروا أن يحاربوا أهل الحق وأن يحاربوا الحق مش مجرد يا إخواننا إن هم ما يلتزموش بيه لكن أيضا يحاربوه ويصدوا عن سبيل الله والعياذ بالله يبقى ده ايه الذين ذكرهم الله في قصة الأنبياء كذلك بني إسرائيل مع إن في الأول في قصة فرعون وموسى كان بني إسرائيل هم إيه؟ أهل الحق لكن مع ذلك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قضى على فرعون وماله تلاقي كمان من بني إسرائيل تبدأ الضلالات ويبدأ الاختيارات الباطلة أيضا من هذه الأمة التي كانت إيه؟ أمة حق في البداية أو أمة هي اللي المؤمنة هي الطائفة اللي خرجت مع موسى عليه السلام لكن مع ذلك إيه؟ أول ما يخرجوا أول ما يعبر الله تبارك وتعالى بهم البحر ويشقه لهم يقولوا إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم إله أول حاجة وما يستنوش موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما ذهب لميقات ربه أربعين ليلة أربعين ليلة ثلاثين ليلة وأتممها بعشر أتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال ربي أرني أنظر إليك جت برضه في الصورة قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وذكر له التفاصيل قال له إيه بعدها أنهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار تخيل بعد هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه التصنيفات أيضا اللي اختاروا الباطل كان منهم من بني إسرائيل بل كانوا أغلب بني إسرائيل أغلب بني إسرائيل الأغلبية الساحقة لم ينجو من هذا من هذه الفتنة إلا هارون لأنه كان نبي ومن كان معه طائفة قليلة جدا وهتلاقي بعدها قصة أصحاب السبت لما ربنا سبحانه وتعالى قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بشكل أو بصيغة العموم إذ يعدون بالسبت كأن القرية كلها اعتدت إلا طائفة قليلة ربنا هيقولهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إيه الابتلاء هنا يا إخواننا اللي ربنا بيقول عليه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الابتلاء هنا يا إخواننا سهولة المعصية سهولة المعصية الصيد محرم عليهم يوم السبت ممنوع يحصل طول الأسبوع تلاقي السمك شحيح لا يستطيعون الصيد إلا يعني شيء قليل جدا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم خلاص طول الأسبوع ما فيش لكن يوم السبت ربنا يقول إيه إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ظاهرة شراعا قال العلماء يعني كأنما هي تخرج الى السطح باشرعتها ازدعانت طالعه كانها شراع كانهم شايفينها واخد بالك شايفين ال ال ال ال الخير امامهم ولكنهم ايه محرومون منه وده والله ابتلاء شديد جدا يا اخوان ابتلاء سهوله المعصيه المعصيه تبقى سهله المعصيه دلوقتي ممكن تبقى ايه بضغط على الريموت كنترول بسيرش على الانترنت بحث تلاقي والعياذ بالله مواقع الاباحيه وما الى ذلك باشياء غايه في البساطه كل شيء بقى سهل دلوقتي والعياذ بالله وكمان ملبس زي ما هنشوف بني اسرائيل عملوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه الامه بعد كده قال لا فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل عملوا حيلة حصل إيه؟ إذ يعدون للسبت حصل يا إخوانا قال العلماء وضعوا الشباكة من يوم الجمعة وأخذوها من يوم الأحد وقال لك احنا كده ما اصطدناش عملوا فيها ايه؟ مصحين وهذا والله حال اليهود دايما هو ده حالهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لما تلبسون الحق بالباطل انا لما بسمع بعض التصريحات او يعني اللقاءات مع المتحدث الرسمي مثلا بالجيش بتاعهم او شيمون بريز لما عملوا معاه تصريح انا تذكرت هذه الايه تذكرت قول الله جل وعلا لما تلبسون الحق بالباطل تستشعر انك وانت بتسمعه انه مظلوم وان هم بيتقتلوا كل يوم وان هم بيدافعوا عن نفسهم وان هم يعني خلاص العالم كله متآمر عليهم تحس فعلا يعني انه باطل يشبه الحق يلبسوا الحق بشكل ان البسطاء او الجهلاء اه يا اخي ما هم معاهم حق ما هو يا اخي حماس هم اللي غلطانين ايه اللي يخليهم يبعتوا صواريخ يا اخي ما هو لازم يموتوا هم ساكتين وخرسانين ما حدش ينطق فيهم كلمه حد يموتوا هم يتحصروا هم ساكتين ليه يضربوا صواريخ ما يصحش يسيبوا كده اليهود يعيشوا في امان وفي سلام على ارض المسلمين شوف التلبيس تلبيس الحق بالباطل هذا هدي اليهود والعياذ بالله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث خطير ده حديث رواه الموطا باسناد حسن قال لا تستحلوا ما حرم الله كما فعلت بنو اسرائيل بادنى الحيل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلبيس والعياذ بالله تسمية للأشياء بغير مسمياتها بغير مسمياتها من أول ما جاءت حماس إلى السلطة لم يمت من الإسرائيليين بسبب هذه الصواريخ وبسبب كل العمليات التي أقيمت من يومها إلا 11 واحد 11 واحد قصادهم قد إيه يا إخوانا؟ دخلنا 1000 النهاردة هل هذا عدل؟ حتى لو افترضنا حتى التلبيس الذي يقال هذا هل هذا يصدق أصلا؟ لكن مع ذلك إيه؟ دايما بيتقال تلبيس وتسمية للأشياء بغير مسمياتها أصحاب السبت عملوا كده أجداد اليهود عملوا كده قالوا إيه؟ ها نصطاد نحط الشبك يوم الجمعة وناخده يوم إيه؟ يوم الأحد وإحنا كده ما اصطادناش محدش عمل حاجة يظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم والتلبيس ده يا إخوانا من أعظم المعاصي في حق الله جل وعلا لذلك الله جل وعلا لما اتخذوا العجلة لم يقل أنه مسخه لما قالوا أرنا الله جهرا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لم يقل الله أنه مسخه لكن المرة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العقوبة الشديدة عقوبة المسخ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح سيكون خصف ومسخ مسخ المسخ ده من أشد العقوبات وهذا الذي أصيبت به بنو إسرائيل أصيب به بنو إسرائيل بسبب يا إخواننا بسبب محاولة خداع الله لأن اللي بيحاول أن يخدع الله جل وعلا بأن يسمي الأشياء بغير مسمياتها لا إنسان بيدعي على الله جل وعلا والعياذ بالله الجهل أو قلة الحكمة فعلا ما هو دلوقتي لما يظن أنه يستطيع أن يخدع ربه جل وعلا يستطيع أن هو لما يقول على الربا فوائد يبقى كده خلاص ما عادش خلاص عليه حاجة حرام ظن بذلك أنه يخدع ربه جل وعلا اللي يقول على العري والفساد والرقص والانحلال يقول عليه فن ما هي دي نفس اللي وقعت فيه بنو إسرائيل تسمية الأشياء بغير مسمياتها والعياذ بالله هذا من تمام الاستهانة بالله جل وعلا والله العظيم يحس ان هو يمكن لو عمل كده يخضع ربه جل وعلا وهذا من طباع اليهود والمنافقين اللي ربنا قال عليهم ايه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فهذا الصنف أيضا ذكر في قصة بني إسرائيل أصحاب السبت اللي ربنا قال عليهم إيه يعتون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم لا الصعب ده يا إخوانا بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون وقالت أمة منهم لما تعظون قوما لهم ولكم هتسيبها مع النوع الثاني اللي هنقوله بعد كده طيب يبقى كده قلنا يا اخوانا الصنف الاول اللي هو ايه الذي اختار طريق الباطل ذكرنا في مين اول حاجه اللي هم اهل النار اللي ربنا ذكرهم في قصه الاعراف كذلك بقى ايه كل من كذب الانبياء في القصص المختلفه لما تيجي تروح كده زي ما اتفقنا بعد ما بنشرح صوره لازم نقراها لما تيجي تروح كده وتلاقي قصص الانبياء هتلاقي كل امه ردت نفس الرد نفس الرد نفس التكذيب والإيذاء والسب والتهديد لكل من دعاهم إلى الله جل وعلا لأن السحرة في قصة برضو اللي ربنا ذكرها هنا في سورة الأعراف لما قال لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أو الأول أو لها إيه؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إيه إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا هي دي شيء ثابت يا إخوانا عقلتنا لما تشوف أي إيذاء لمسلم لازم تتذكر مثل هذه الآيات وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وبعدين دعوا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين هو ده يا إخوانا الصف الأول وبعدين في الآخر خالص هنجد أيضا مثل من أهم الأمثلة في كتاب الله للانتكاس اللي هو اللي ذكرت لكم طرف منه في أول لقاء إن قال الله جل وعلا فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا قيل أن هذا الرجل يقال له بالعام ابن باعوراء بالعام ابن باعوراء هذا رجل من القوم الجبارين الذين كانوا يسكنوا أرض فلسطين قبل دخول بني إسرائيل إليها عارفين لما ربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة فقالوا إيه؟ إن فيها قوما جبارين لكنه كان رجلا موحدا بالله ومش بس كده كان عالما وفي بعض الأقوال وإن كانت ضعيفة كان نبيا لكن هذا غير صحيح لكن من شدة عبادته ظن الناس أنه نبي وقال الله عنه واتل عليهم نبأ الذي شوف الكلمة آتيناه آياتنا راجل عالم ومين اللي شهد له ربك ربك اللي قال آتيناه آياتنا مش مجرد واحد كده عابد وخلاص لا ده عنده آيات الله جل وعلا كما قال أهل التفسير كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب شوف درجة إيه اختص الله جل وعلا بهذا الفضل مش أي حد يعرف اسم الله الأعظم فهذا رجل قيل أنه كان يعرفه فلما أمر الله جل وعلا موسى وقومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وجاءوا فعلا وبعدين انتوا عارفين بقى القصه قالوا ان فيها قوم جبارين واننا لا ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون وبعدين آه، مرت الاجيال وكتب عليهم التيه وما الى ذلك وجاء بقى الجيش الذي سيفتح بيت المقدس فقالوا ايه وهذه الروايه عن ابن عباس التي احكيها هذه عن ابن عباس فجاءوا جاء قوم لما بداوا بقى يحسوا بالضعف ويحسوا ان الهزيمه اقتربت فجاءوا الى بالعام ابن باعوراء فقالوا له ادعوا الله على قوم موسى ادعوا عليهم ومن معهم زي ما احنا عارفين سيدنا داوود وسيدنا آه، يوشع بن نون والانبياء بقى في, في, في, في, في الفتح بقى اللي هي القصه اللي ربنا ذكرها في قصه طالوت وجالوت في سوره البقره. فايه جم بقى يطلبوا منه ادعوا الله على موسى وقومه فقال ادعو عليهم وهم اهل الحق اذا يعاقبني ربي راجل عنده علم عنده ايات فلما جاءوه فبدأوا يغروه بالمال ويغروه بالمتاع الزائد متاع الدنيا فإيه؟ فاختار الدنيا وإذا به يعني لما اقترب الجيش المسلم يصعد على جبل ويبدأ يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا باسمه الأعظم على قوم موسى يبدأ يدعو عليهم يقول الرواة فكلما دعا عليهم صرف الله لسانه فدعا على قومه وكلما دعا لقومه صرف الله لسانه فدعا لموسى وقومه فايه اللي حصل يا اخوانا قال الله جل وعلا بعدها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفقهون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فزي ما قلنا في قصة هذا الرجل المدعو بالعام ابن باعوراء أنه يعني آه، لما جاءه قومه وبدأوا أنه يطلبوا منه ودعا الله تبارك وتعالى فصرف الله جل وعلا لسانه قال ابن عباس فكلما دعا على قومه صرف الله لسانه فدعا لقومه أو لموسى وقومه وكلما دعا على موسى وقومه وما إلى ذلك بدأ يحصل تشتيت فقال فتدل لسانه من كثرة الدعاء حتى نزل على صدغه وكان كمثل الكلب كمثل الكلب وقيل أنه بعدها لما ما قدرش أن هو يدعو فقال لقومه أما الدعاء فهو ليس بيدي خلاص ما عادش قادر ولكنها الحرب والخديعة نعمل معهم خديعة إنهم إذا فشت فيهم الفاحشة إنهم إذا فشت فيهم الفاحشة لم ينصرهم الله فأرسلوا نساءكم أرسلوا نساءكم ليراودوا رجالهم عن أنفسهم إنهم إن وقعوا في الفاحشة وهزمتموهم ولهذا كان قد تخلى عن العلم الذي أعطاه له الله جل وعلا فقال الله تبارك وتعالى ولكنه إيه؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذه القصة يعني وإن كان بعض أهل العلم ضعفها إلا أنها تبين حقيقة الانتكاس وحقيقة أن اختيار الإنسان يحدد بعد ذلك ما سيؤول إليه حال هو هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ولكنه أخلد إلى الأرض هو ربنا قال إيه ولو شئنا لرفعناه بها اللي هي إيه الهاء عايدة على الآيات آتيناه آياتنا وهذا حالنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ربنا أتانا آيات مش كده لو ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يرفعنا بهذه الآيات واخترنا هذا الطريق طريق كتاب الله تبارك وتعالى يكون حالنا غير هذا الحال الذي نحن عليه تماما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ أقواما ويضع به آخرين مسألة خطيرة جدا يا إخواننا فقال ولو شئنا لرفعناه بها لكنه اختار زي ما كثير من الناس اختارت اختار الهوى اختار الشهوات أخلد إلى الأرض واتبع هواه هنا كان من أصعب الأمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يبقى زي ما شفنا كده يبقى ده الصنف الأول من القصص التي جاءت في سورة الأعراف الصنف المنتكس الذي اختار طريق الوطن الصنف الثاني اللي هو زي ما قلنا أول مرة يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى في هذه السورة اللي هو صنف مين؟ أهل الأعراف وأهل الأعراف زي ما قلنا قوم لم يحسموا موقفهم ولم يختاروا وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قصة أصحاب السبت اللي سمعناها دلوقتي شوف بقى الآية اللي ما قلناهاش هنقرأها بقى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فجم الناس اللي هم الصنف الثالث لسه هنتكلم عنه قالوا إيه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون احنا بنتعذر لربنا جل وعلا بنعمل اللي علينا بنكون ايجابيين بناخد بالاسباب وجايز ربنا يهديهم فربنا سبحانه وتعالى قال ان في طائفه هي ما عملتش المنكر مع الباقيين ما اصطادتش يوم السبت زي ما قلنا لكن هم ايه زي ما ربنا قال على طائفه من المسلمين وان منكم لمن ليبطئن جم يقولوا ايه لما تعظون قوما الله مهلكهم مفيش فايده انتوا بتعملوا كده ليه ده الناس وحشة ده الناس دي خلاص الناس دي كلها هتروح النار انتوا خلاص خليكم في حالكم مش نسمع هذه الدعاوى الآن يا اخوانا مش نسمع نلاقي واحد يغير المنكر او يدعو الى الله تبارك وتعالى يقول لك يا عم خليك ماشي جنب الحيط انت بتدخل ليه في شؤون الناس بعد خلق الخالق والناس اصلا خلاص باظت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ابدا يعلمنا دائما الا نيأس ابدا في هداية الناس من قال هلك الناس فهو اهلكهم من قال هلك الناس اللي يقول لك خلاص ما عادش فيه فايده ويقول لك ما فيش فايده في الناس والناس باظت والناس ما عادش هترجع ابدا لربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال هلك الناس فهو ايه؟ اهلكم هو ده اهلك واحد فيهم لماذا؟ لانه قنط لان الهدى بيد من؟ بيد الله جل وعلا فالامه الايجابيه الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى انهم وعظوا الذين اصطادوا يوم السبت وقال لهم الذين لم يفعلوا هذا الأمر لو المعروف عن المنكر قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا إيه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وهنا أخبر الله جل وعلا أن الذين ظلموا والذين عتوا عن أمر ربهم والذين اصطادوا يوم السبت قد ايه قد مسخوا الى قردة وخنازير ومن الذي نجا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون طيب هنا العلماء تسألوا سؤال مهم جدا ربنا ذكر الذين نجوا إذا كانوا بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر دول النجا من العذاب وذكر أن الذين ظلموا أخذوا بعذاب بئيس ولما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله طيب التساؤل هنا فين بقى الأمة اللي ربنا قال عليها وقالت هو إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لهم مهلكهم وفين أهل الأعراف زي ما قلنا إلى أين مآلهم لم يذكر في السورة فتجد أن سورة الأعراف يا إخواننا دايما لما تتكلم عن الصنف الذي لم يختر والذي ظل في المنتصف وحقر نفسه بل ولم يكتفي بذلك بل وثبط غيره زي ما شفنا كده قصة أصحاب السبت بدأ يثبط ليه ما تعظون قوما بدأ يأسهم سورة الأعراف دايما لما تتكلم عن هذا النوع لا تجد إلى أين مآلهم راحوا فين يا ترى تعذبوا يا ترى نجوا يا ترى هيحصل لهم ايه في الاخره لم تذكر الصوره اي شيء من ذلك اي شيء من ذلك العلماء لهم في ذلك عده اقوال القول الاول يقول لك ايه عذبوا مع من عذب عذبوا مع من عذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه باسناد حسنه الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم اسمع الكلمة دي وهم أعز وأكثر ممن يعملون بها فلم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك القوم الذين فشت فيهم المعاصي ولم يغيروا وكانوا يستطيعوا التغيير كانوا يقدروا يمنعوا هذه المعاصي بقدر الإمكان ولم يفعلوا شيئا ولم يغيروا شيئا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إلا عمهم الله بعقاب من عنده وحديث حذيفة أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم يبقى هنا أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء الذين ظلموا أخذوا بعذاب بئيس فقال جمع غفير من أهل العلم أن الذين أيضا لم يصطادوا لكنهم لم يغيروا ولم يشاركوا ولم يعظوا الذين يعملون السوء أخذوا بسكوتهم وبتنطعهم وبعدم رغبتهم في تغيير المنكر وهذا قول القول الثاني من أقوال أهل العلم أنهم كما حقروا أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي في الحديث صحيح أن الذي يستحيي أن يغير المنكر أو أن يأمر بالمعروف فإنه بذلك قد حقر نفسه اللي ما يغيرش ويكسف ان هو يغير المنكر فإنه بذلك يختار لنفسه مكان حقيرة يختار لنفسه ذلا ازاي انه ما يبقاش عزيز وازاي انه ما يعتزش بعزة المؤمن ويغير المنكر فقال أهل العلم فلما حقروا أنفسهم حقرهم ربهم جل وعلا فلم يذكر عنهم شيئا كأنهم إيه؟ عوملوا معاملة النسيان نسوا الله فنسيهم أي عاملهم معاملة الناس خلاص ولا كأنهم موجودين لم يذكر عنهم شيء والراجح والله تعالى أعلم أنهم عذبوا وهذا هو الذي اختاره جمهور أهل العلم أنهم عذبوا وإن كان قال بعضهم أنهم إن كانوا على أصل التوحيد نجوا في الآخرة لأن تنطعهم وتخاذلهم عن نصرة الدين يستوجب العذاب لكن لا يستوجب الخلود في النار لكن اللي تحايلوا والذين استهانوا بربهم وظنوا أنهم يخادعوا ربهم هم دول الذين لهم العذاب العظيم ولهم المسخ في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله لذلك يبقى ده الصنف يا اخوانا اللي السورة اتسمت باسمه صنف الايه الذين لم يختاروا الذين لم يكن لهم موقف في الحياة وعشان كده هنلاقي يا اخوانا ان في سورة الاعراف كثيرا جدا ما ذكرت الغفلة بتلاقي الغفلة تذكر في سورة الأعراف مثلا زي قول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك إيه؟ هم الغافلون الغافلون مين الغافل ده يا اخوانا؟ الغافل اللي هو عارفين المجموعة بتاعت أنا كده كويس بتاعت آه، انا قلبي نظيف وما باذيش حد يبقى انا كده خلاص مغسل ونار الجنه ناس بنعرفهم ونشوفهم في حياتنا هؤلاء هم الغافلون اسمع مني هذه الكلمه لا يكفي ابدا الا تفعل الشر لا يكفي ابدا في شريعتنا ان تقصر شرك عن الناس في ناس بتظن كده بيقول لك ما دام انا ما باذيش حد ما دام انا ما بعملش كبائر يقول لك خلاص انا راجل كويس انا ما فيش فيا مشاكل أنا كده أحسن من ناس كتير لا يا إخوان لا يكفي أبدا أن تقصر عن الشر إنما يجب أن تفعل الخير قال الله وافعلوا الخير ربنا أمرنا بهذا وافعلوا الخير أمر من الله تبارك وتعالى لازم يكون لك نصيب لأن زي ما قلنا يا إخوان هو أهل الأعراف إيه اللي خلاهم يقفوا على الأعراف إن في في الآخرة ميزان في عقيدتنا أن هناك ميزان ميزان حقيقي توزن عليه الأعمال وتوزن عليه بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوزن على الميزان وهو نفسه بيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة فالميزان ده يا اخوان هو اللي هيحدد فلو الميزان لم ترجح كفة الحسنات وكفة الخيرات التي تفعلها فمش هينفع ما يصحش ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبين هذا المعنى والصورة كلها بقى هتبين لك هذا المعنى الطائفة الثالثة والصنف الثالث الذي يقوله الله جل وعلا بعدها بعدما يذكر هذه الأصناف فيقول فخلف من بعدهم خلف يأخذ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ها؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون اسمع بقى. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع إيه؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين الصورة هنا بتقول لك يا إخوانا إنا لا نضيع أجر المصلحين يبقى الصنف الأول طبعا إجماعا ملوش قيمة المنتكسون الذين اختاروا طريق الباطل أهل النار وكذلك السلبيون الذين لم يختاروا طريقا أصلا لا باطل ولا خير ماشيين كده في النص زي ما بيقول ما لهمش اي قيمة حقروا انفسهم اختاروا ان يكونوا من اهل الاعراف ربنا بيقول ايضا هؤلاء ليس هم المرغوبين قال الله ال- والذين يمسكون وخلي بالك ما قالش يمسكون قال يمسكون قال العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني شدة التمسك والقوة في التمسك بكتاب الله وقيل أي يمسكون غيرهم يعني يجعلوا الناس أيضا يتمسكوا بكتاب الله يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة شوف ربنا قال إيه إن لا نضيع أجر الصالحين بس لا إن لا نضيع أجر المصلحين الذين يغيرون الإيجابيون عشان كده ده أم- أمر مهم جدا يا إخوان هو ده الصنف الوحيد الذي ذكر في قصة أصحاب السبت أنه نجا وهو ده الصنف الوحيد اللي في قصة الأعراف الذي قيل إيه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم ولا أنتم تحزنون وفي كل قصص الأنبياء اللي سمعناها اللي قلناها قصة نوح ربنا يقول لك إيه فأنجيناه وأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا شوف الكلمة مين اللي نجا نوح والذين ايه معه الذين اختاروا الذين كان لهم موقف محدد الذين اخذوا باسباب النجاح والفلاح في الدنيا والاخره فانجيناه والذين ايه معه طيب هود قال الله جل وعلا فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين يبقى مين اللي نجا مع هود الذين معه مع لوط فانجيناه واهله لان اهله هم الامن إلا امرأته حتى امرأته مع أنها في صلة نسب وصلة يعني صلة وطيدة بينها وبين زوجها لكن إيه إلا امرأته كانت من الغابرين ليه يا إخوانا اللي اختار بس الذي كان صالحا فقط عشان كده هتلاقي في السورة كثيرا جدا ما يبين الله هذا المعنى ترجع بقى للسورة وتسمع آيات في غاية الروعة تحس إن كلها يا إخوانا الآيات في سورة الأعراف تحس إنها كلها شعارات يعني مثلا شوف الشعار ده إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به- بهم إيه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة اختار خذ ما أتيناك بقوة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا شوف الكلمة لو أنهم آمنوا واتقوا اختاروا طريق الإيمان والتقوى هيحصل إيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى دعاه وقال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك وبدا يدعوه فقال الله له تبارك وتعالى قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء دي الكلمه اللي بيحتج بيها الناس بتوعنا كده كويس بتوع ربنا غفور رحيم ما سمعوش بقيه الايه قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة دول مين يا اخوانا دول اللي عملوا الذين اختاروا التقوى الذين اختاروا الصلاح الذين اختاروا العمل الذين اختاروا طريق الدين الذين اختاروا ان يكونوا من ايه من الصنف الايجابي من المصلحين فهتلاقي ايات كثيره جدا حتى اخر ايه اخر ايه في السوره ربنا يذكر الملائكة الذين اختاروا أيضا فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يبقى زي ما قلت لك سورة الأعراف هتلاقي القصص فيها الثلاث أصناف دول الصنف الذي اختار طريق النار طريق الباطل طريق الانتكاس والصنف الذي اختار طريق الحق ومش بس اختاره ودافع عنه وكان إيجابيا ووعظ ووجه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأخذ بالأسباب وبدأ يغير الواقع وبدأ يكون من إيه؟ من المصلحين الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين والصنف اللي هو إيه؟ اللي في النص أهل الأعراف الذين لم يختاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الذين كانوا مثلهم كمثل أصحاب السبت أو النجوم قالوا لهم لما تعظون قوما كل هؤلاء إخواننا غير مرغوب فيهم لا ينفع سورة الأعراف بتقول لك ما ينفعش غير انك تكون من الذين هم مصلحون والذين هم مغيرون والذين زي ما اول ايه في السوره بتقول لك ايه الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه ما ينفعش يكون في صدرك ابدا حرج منهم وتكون من الامه الخيره الذين قال الله تبارك وتعالى وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه ايه؟ شوف الايه؟ ايه سوره الاعراف يهدون بالحق وبه يعدلون أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الأمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم خفف عنهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم سدد رمي المجاهدين اللهم سدد رمي المجاهدين واحفظ صفهم واقبل شهداءهم وكن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك باليهود المجرمين ومن والاهم اللهم عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك أرنا فيهم أياما لحساد سود كأيام عاد وثمود أرنا فيهم يا رب آية ولا ترفع لهم راية إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.